السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قصة النهاية لكن النهاردة الحقيقة هنعتذر عن شرح كتاب قصة النهاية النهاردة ويوم السبت اللي جاي لأن آه، في موضوع أحب إن أنا أتكلم فيه في الوقت ده بالذات- بالذات آه، وهو قصة الإسراء والمعراج مش عشان قصة الإسراء والمعراج لازم من الضروري إنها تكون حصلت في شهر رجب لكن هنعرف طبعا من خلالها آه، ليه بنتكلم عن قصة الإسراء والمعراج وكما تعودنا قبل ما أبدأ بدعو لمرضى المسلمين بدعو للحاج نبيل فارس وبدعو لوالد الأستاذ كريم السويفي وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا وأن يتغمد شهداء ثورة سوريا المباركة بالرحمة وأن يربط على قلوب ذويهم وأهليهم وأن يعجل بنصرهم اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نتكلم عن الإسراء والمعراج وفي الغالب الوقت لن يسمح فهنتكلم النهاردة عن الإسراء ويوم السبت اللي جاي إن أحيانا الله عز وجل على الخير هنتكلم عن المعراج الإسراء الإسراء وقبل ما نتكلم عن الإسراء لازم لازم نشوف الظروف اللي كانت محيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وبالجو العام للإسلام قبل الإسراء دايما كده قبل ما تذكر النعمة اذكر المحنة التي انبثقت منها المنحة دائما كل محنة جواها منحة ده للي, للي يفقه آه، كيف يتعامل الله عز وجل مع خلقه وكيف ينعم الله عز وجل على عباده سبحانه وتعالى فإذا قبل آه، رحلة الإسراء تعال نشوف الجو العام كان إيه اللي حاصل النبي صلى الله عليه وسلم اشتد طبعا إيذاء كفار قريش للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إيذاء فوق ما يخطر على قلب بشر رموا التراب فوق رأس النبي رموا سلة الجزور على ظهر النبي آه، آه، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء دبرت تسع مؤامرات أو عشر مؤامرات على اختلاف الرواة آه، آه، دبرت أكثر من تسع مؤامرات أو عشر مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شرد و- و- و- وأوذي حتى اضطر أن يهاجر إلى بلاد الحبشة إيذاء للدعوة و- ولصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بشر لحد ما وصل الأمر بكفار قريش إن هم لما طلبوا من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم فرفض فقالوا خلاص ما دمتم مش عايز تسلم لنا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى في مقاطعة عامة وعملوا الصحيفة الظالمة وعلقوها على الكعبة وكان من بنود هذه الصحيفة الظالمة ان كفار قريش قالوا مش هنتعامل مع بني آه، بني هاشم وبني آه، الم- عبد المطلب قال لا نجوزهم ولا نتجوز منهم ولا نبيعهم نبيع لهم حاجة ولا نشتري منهم ولا نتعامل معهم يعني مقاطعة سياسية اقتصادية اجتماعية في كل مناحي الحياة امر صعب جدا اضطر الناس في الوقت دوت ان هم يتحصنوا في شعب ابي طالب والعجيب في الموضوع انه تفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الكفار اللي كانوا موجودين في بني عبد المطلب وبني هاشم من باب الحميه ان يعني دي, دي ده, ده ابن قبيلتي فانا ب- واخد الموضوع مش مش ديانه وانما حميه فكل بني هاشم وكل بني, كل بني عبد المطلب انحازوا الى صف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فيما عدا عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابو لهب عليه من الله ما يستحق ده اللي انضم لفريق المشركين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في شعب ابي طالب ثلاث سنين ولكم ان تتخيلوا ثلاث سنين بلا طعام ولا شراب ماذا يصنعون اضطروا الى اكل ورق الشجر حتى كانت الدماء بتسيل من اشداق آه، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه شيء عجيب جدا وكان طبعا كفار قريش كانوا ما بين موافق وما بين رافض يعني ما كانش كل كفار قريش الحقيقه موافقين على المقاطعه دي لانه شيء مؤلم جدا برضه في النهايه دول بني عشيرتنا وبني قومنا وما ينفعش يعمل فيهم كده فمنهم من كان موافقا ومنهم من كان رافضا اللي كان رافض كان طبعا ما يقدرش يقول لهم انا رافض لكن كان يعمل ايه في عز ما كان بيسمع آه، صوت بكاء الاطفال والنساء وصوت ال- ال- النحيب الشديد جدا كان بعضهم بيرقي قلبه فيقوم مثلا جايب ناقة ومحملها أكل وشرب وبضايع و- ويروح ضارب الناقة وموجهها في اتجاه الشعب فتدخل الناقة فتنفرج بعض الأزمات للمسلمين ما بين الحين والحين لدرجة أن بعض المسلمين كان يروح عشان يشتري بضايع من الناس اللي جايين ببضايع من بره مكة فيروح لهم أبو لهب يقول لهم أضعفوا لهم في الثمن وأضمن لكم الربح يعني يبيع مثلا ال- الحاجة دي مثلا إيه بدينار لا قولوا لهم هنبيعها ب 10 دينار وانا ضامن لكم ان البضاعه لن تكسد اللي هيفضل عندكم انا هشتريه بثمن عالي جدا لكن اضيفه عليهم عشان ما يقدروش يشتروا اكل علشان يموتوا من الجوع المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى بعد ثلاث سنوات ان بعض الناس يعني من امثال هشام بن عمرو آه، راح ل المطعم آه، ابن عدي وقال له ما ينفعش كده ولابد ان احنا نغيث هؤلاء الناس ولابد من ان احنا ننهي المقاطعه ديت وطبعا آه، تكاتف معهم بعض كفار قريش اللي هم كان عندهم شيء من المروءه وقالوا فعلا ما ينفعش نسيب الناس بالمنظر ده وقبل ما يبتدوا يضغطوا على قريش عشان تنتهي المقاطعة جاء الأمر من عند المولى عز وجل فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا سلط على الصحيفة الظالمة اللي موجودة على الكعبة آه، حاجة كده دابة صغيرة كده اسمها الأرضة فأكلت كل الصحيفة ولم يبقى فيها إلا كلمة باسمك اللهم وكان حاجة عجيبة جدا أثرت ج- في جميع الناس اللي كانوا وهم كفار أي نعم لكن كانوا رافضين لهذا الحصار ولتلك المقاطعة الظالمة طبعا بعد ما خرجوا مباشرة ما كملوش فترة بسيطة جدا الكل كان تعب آه، محدش كان قادر يتحمل المشقة دي ثلاث سنين بياكلوا أوراق الشجر واستغاثة من الأطفال والنساء ومنهم من يعني أوذي إيذاء شديدا جدا بسبب هذه المقاطعة العجيب في الموضوع يا جماعة أن دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه آه، آه، في هذا الشعب شعب أبو طالب أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها رغم ان هي يعني في الوقت دوت كان عندها 62 سنة وكانت مريضة وكانتش متحملة وكان ممكن تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يعني اعذرني انا هجلس في بيتي وما اقدرش اخش معاك في شعب ابي طالب ومع ذلك دخلت لانها كانت وفيه محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامنا خديجه كده لما تكتب لها رمز كده يعني تقول رمز الوفاء آه، رضي الله عنها وارضاها فخرجت من الشعب وكانت في غايه الاعياء والتعب واشتد بها المرض بشكل لا يخطر على قلب بشر في تلك الآونة ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث سنوات من السجن من الحصار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مات عمه أبو طالب اللي كان دايما بيدافع عنه بيدفع عنه أذى المشركين لأن أبو طالب كان ليه مكانة كبيرة جدا جدا في قريش رغم أن هو كان فقير لكنه كان وارث السيادة من أبوه اللي هو عبد المطلب ف- فطبعا آه، آه، يعني آه، فالكل كان بيخاف منه والكل كان عامل له مكانه كده وما كانوش يقدروا يتجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب مات أبو طالب وحزن النبي صلى الله عليه وسلم واست- واشتد حزنه اشتد حزن النبي عليه الصلاة والسلام لسبب بسيط جدا أو مش بسيط والله هو سبب كبير إن أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مات كافرا حزن النبي على موته ده شيء لأن طبعا أصبحت الحماية الخارجية الآن يعني إلى حد ما وإن كان المولى عز وجل يقول والله يعصمك من الناس لكن برضه أخذا بالأسباب كان أبو طالب كان بيدافع عن النبي دفاع مستميت وكان بيضحى عشانه بأشياء لا تخطر على قلب بشر فمات أبو طالب ولكن الحزن الأكبر أن النبي كان بيتابعه بالدعوة لحد آخر لحظة في حياته وراح له البيت وهو في شدة مرضه وقال له يا عم كل لا إله إلا الله انا ما بقولكش دلوقتي لا قوم صلي ولا زكي ولا حج ولا اعمل اي حاجه انا عارف ان ده خلاص انت في شده مرض مش قادر تعمل حاجه بس قول بس كلمه التوحيد قال يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي وكان اصدقاء السوء حواليه على يمينه ابو جهل وعلى شماله عبد الله ابن ابي اميه يقول له اترغب عن مله الاباء والاجداد يا ابي طالب فيقول هو على مله عبد المطلب وفي آخر رمق قال له والله يا ابن أخي لولا أن تعايرني قريش لأقررت بها عينك ومات كافرا فسأله بعد ذلك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعته شفاعتك قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين وبعد فترة يسيرة جدا لا تتعدى شهرين ثلاثة تموت أمنا خديجة ويسمي المؤرخون هذا العام بعام الحزن خديجة الحضن الدافي مصدر الحنان ومصدر آه، الأمان و- و- و- و- والزوج الحنون العطوف آه، الودود الولود آه، العقود ال- الحنون الوفية التقية النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي أمنا خديجة رمز الوفاء ماتت خديجة ويعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شوف شوف تتابع الاحزان خد بالك شوف تتابع الاحداث عامله عامله ازاي ايذاء شديد جدا ايذاء للنبي وللدعوه ولاصحاب النبي وتشريد للصحابه وبعد كده ثلاث سنين سجن في شعب ابي طالب وبعد كده يموت عمه وبعد كده تموت زوجته امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها ثم بعد ذلك شوف بقى الاحزان عامله ازاي قرر النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى ارض مكه لا تقبل بذره التوحيد قال خلاص نغرس بذره التوحيد في الطائف اشمعنى الطائف الطائف لثلاث اسباب السبب الأولاني ان هي كانت قريبة جدا من مكة السبب الثاني ان الطائف دي تعتبر المنتجع والمصيف ومكان الاستثمار التجاري لكفار قريش كل واحد واخد له منتجع هناك في الطائف عامل له مثلا مجموعة بساتين وبينتج يعني مثلا نباتات معينة او بينتج خضروات وفاكهه الى غير ذلك ويصدر ويبتدي يتاجر ويشتغل ويعمل اضف الى ذلك ان هي تعتبر بالنسبه لهم منتجع فسحه يروحوا يتفسحوا في بلاد الطائف اضف الى ذلك ان هي مكان استراتيجي جدا جدا في طرق التجارة فكان بالنسبة للنبي عليه السلام لو ان اهل الطائف امنوا هتكون ضربة سياسية واقتصادية لاهل مكة وهتجيلهم في مقتل طيب النبي هيخرج من مكة النبي لو خرج من مكة راكب فرس او راكب ناقة هيبان ان النبي مسافر وبالتالي الكفار مش هيسيبوه لان هم كانوا عاملينه دوريات حراسة 24 ساعة وبالتالي لو خرج راكب اي حاجة هيبعتوا وراه ناس تراقبه ويعرفوا هو رايح لفين وهيحبطوا هذه الفكرة هي فكرة دعوة اهل الطائف فما كان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عمل نفسه بيتمشى في مكة هو وزيد بن حارثة وتمشى على رجليه وخرج بره مكة ولما لقى ما حد شايفه مضى في طريقه إلى الطائف على رجليه المتعبتين في حر مكة وفي رمضاء مكة وفي صيف مكة وراح النبي صلى الله عليه وسلم ماشي على رجليه 90 كيلو في أرض ما فيهاش لا أسفلت ولا فيها علامات توضح الطريق ولا فيها إشارات ولا فيها استراحات يقعد يستريح فيها ولا أي حاجة بالمرة وإنما سافر على رجليه المتعبتين هو وزيد بن حارثة 90 كيلو متر على رجلين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودخل على سيد أهل الطائف وبدأ يكلمه عن الإسلام وعن القرآن وعن الدين وبدأ يعرض عليه الإسلام بكل رحمة وحنان وتحنان ما كان منهم إلا أن هم عملوا النبي عليه السلام أسوأ معاملة تذكر في تاريخ البشر لا أقول في تاريخ الإسلام وإنما أقول في تاريخ البشر أهانوا يعني استغفر الله العظيم يا ربي أهانوا الكلام الذي الذي سمعوه لأن ما حدش في الدنيا يقدر يهين النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهانوا كل كلمة طلعت تذكرهم بالله سبحانه وتعالى بدأوا يتريقوا حتى على الكلام نفسه إنما ما حد في الكون ده كله يستطيع وحاشا لله أن يهان الحبيب صلى الله عليه وسلم فأهانوا كل كلمة طلعت وبدأوا يتريقوا على كل كلمة وبدأوا يرددوا كلمات عجيبة جدا فيها من السخرية ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وبعدين فجأة يعني النبي حس بيأس شديد من الناس دولت ان هم مش ممكن هيستجيبوا له فقال لهم طب خلاص ما دمتوا انتوا مش مش هتستجيبوا للكلام اللي انا بقوله فما عليكم إلا أني أطلب منكم طلب واحد لا تبلغوا قريشا أني قد جئتكم يعني بس ده اللي أنا عايزه ما تقولوش لقريش أن أنا جيت لكم علشان قريش ما تشتدش إيذائها بيا قالوا له لا سنخبر قريشا بمجيئك وهنقول له كل هنقول لهم كل حاجة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قمة الحزن فوق ده كله شوف قمة يعني سبحانك يا رب شوف الأخلاق كانت عامله ازاي عملوا له صماطين صفين من الصبية والنساء وبدأوا يمولوهم بالحجارة والشباب والأطفال والنساء بدأوا يضربوا الحجارة على جسد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة شوف حضرتك بقى لو كنت مكانه كنت هتعمل ايه طبيعي جدا ان احنا كلنا لو كنا مكان زيد بن حارثة كل واحد فينا كان هيحاوط النبي بجسده وده اللي عمله زيد بن حارثة حاوط النبي بجسده ومفيش حتة في جسد زيد بن حارثة إلا وسالت دما من شدة الضرب بالحجارة وأيضا زيد بن حارثة مش يقدر يحاوط النبي من الأربع جهات وإنما حاوط النبي عليه السلام قدر الاستطاعة فوصلت الحجارة إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم وسالت الدماء الشريفة من جسد الحبيب المصطفى وفي هذا ورد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد في يوم في الكون ده كله مر عليك أسوأ من يوم أحد فحب يعرفها ان ايوه كان في ايام اسوا من يوم احد فقال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت في يوم العقبة يوم الطائف قال إذا عرضت نفسي على ابن عبد على على ابن عبد ليل بن عبد كلال وهو سيد أهل الطائف قال فلم يستجب لأمري قال فذهبت وأنا مهموم أظن اللفظ واضح جدا النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة ديت قلبه مليان هم خد بالك من حاجة الإنسان لما يكون مهموم البدهيات حتى بتروح منه يعني أمنا عائشة لما اتهمت في حادثة الإفك وبعدين بتكلمهم فالنبي عليه السلام بيقول لها إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله عز وجل فإن العبد إذا ألم بشيء ثم تاب طب- تاب الله عليه فقالت والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كقول والد يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت والد يوسف ولم تقل يعقوب مع ان يعقوب هو والد يوسف عليه السلام وانما ذهب اسم يعقوب لان من شدة الهم نسيت البديهيات نسيت ان اسم والد يوسف هو يعقوب عليهما السلام فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه من كتر الهم نسي الطريق اللي هيرجع منه قال فذهبت وأنا مهموم حتى وصلت إلى مكان اسمه قرن الثعالب بينه وبين الطائف حوالي خمسة كيلو النبي ماشي مش عارف هو رايح فين قال فإذا بسحابة قد أضلتني خد بالك خدوا بالكم بقى قال فإذ- فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أرسل معي ملك الجبال فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين قال لا الأخشبين طبعا جبلين بين مكة والطائف قال له أجيب الجبلين كده هم في النص خلصوا خلاص فقال له لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا هي دي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فعز الإزاء ده كله قال إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابه وبالفعل خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد وخرج من ظهر أبي جهل أكرمة ابن أبي جهل المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الطائف وصل لمكان كده بستان لبعض بني شيبة اللي هم كفار أصلا من مكة لكن ده المنتجع بتاعهم في الطائف فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي عز الهم الغريب جدا الذي حل بقلب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقى شريط الذكريات يمر من قدام عينين النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مطاردة أصحاب شردوا في بلاد الحبشة ناس اتقتلت ناس أصيبت ناس اتخذت فلوسهم وديارهم رمي سلة الجزور على ظهر النبي رمي التراب فوق رأسه أوذي من أهل الطائف الدماء ما زالت بتسيل قدام عينيه من رجليه صلى الله عليه وسلم ومن رأسه صلى الله عليه وسلم من كثرة الحجارة قدامه زيد بن حارثة جسمه كله ي- ي- يعني ينبعث م- آه آه دما من كثرة الجروح التي حلت به أخذ النبي يتذكر فنزلت دموع النبي على خديه صلى الله عليه وسلم وإذا به يقول الدعاء المشهور الذي نعرفه جميعا اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين وأنت ربي وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لو ما كنتش غضبان عليا يا رب يحصل اللي يحصل يعملوا في قد في قد كده 20 مرة ما يهمنيش المهم ان انت تكون راضي عليا المهم ان انت ما تكونش غضبان عني عليا إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أو أن ينزل بي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء مريرا وبدأ يتذكر الأحزان والآلام التي مرت عليه صلى الله عليه وسلم وبعدين دخل البستان عشان يبعد عن الصبية اللي عمالين بيضربوه بالحجارة فكان أصحاب البستان جالسين أول ما شافوه دخل وهم كفار قاموا مشاورين للصبية فابتعدوا فجلس النبي جانبا فلما جلس النبي جانبا خدوا بالكم ما كانش في اللحظة دي زيد بن حارثة كان جنبه كان واقف بره عشان يمنع دخول أي صبية على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يأذوش وزيد بن حارثة بره عمال بيتأذي فما كان من أصحاب البستان إلا أنهم كان عندهم غلام نصراني اسمه عداس فقالوا له يا عداس ائت هذا الرجل بشيء من العنب فراح جاب له طبق عنب كده وراح مقدمه له ودخل عليه وقدم الطبق للنبي عليه السلام فإذا بالحبيب المصطفى ينظر إلى العنب وبعدين قال بسم الله فالغلام قال له ما هذا الكلام يقوله أهل هذا الموضع الكلام اللي انت بتقوله ده عمري ما سمعت حد في البلد دي بيقوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك قال عداس قال من أي المواطن أنت يا عداس قال من نينوى قال نينوى قال أجل قال بلد الرجل الصالح يونس بن متى لأن سيدنا يونس من نينوى من العراق قال من نينوى بلد الرجل الصالح يونس بن متى قال وما أدراك بيونس بن متى قال ذاك أخي هو نبي وأنا نبي فما كان من عباس إلا أنه بكى وأخذ يلثم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقبل رأسه ويقبل إيديه وسأله ما اسمه وسأله عن القرآن فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من عباس إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقاموا المشركين رحمة ديو تعالى يا عباس إيه اللي حصل كأن هذا الرجل قد مسح عقلك قال لهم والله إنه لنبي والله لقد أخبرني بشيء لا يعلمه إلا نبي وما الخير إلا في اتباعي فأسلم عباس وكانها هدية من المولى عز وجل لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم دي لسه بداية الهدايا يا رسول الله لسه هتشوف الخير ولسه هتشوف الفتح ولسه هتشوف قدرك قد ايه يا رسول الله وان كان اهل الارض مش عارفين قدرك تعال عشان تعرف قدرك في السماوات العلى يا رسول الله مش النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق برضه قبل ما يوصل مكة وقبل ما تبدأ رحلة الإسراء الجميلة العظيمة اللي كانت تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم جت الهدية الثانية لسه ما وصلش مكة وجت الهدية الثانية النبي وهو ماشي هو وزيد بن حارثة جلسوا عشان يستريحوا في وادي اسمه وادي نخلة فأرسل المولى عز وجل له مجموعة من الجن الكفار مش مسلمين فسمعوا القرآن وأسلموا وانقلبوا إلى دعاء إلى الله سبحانه وتعالى من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود في رواية أخرى أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شجرة شجرة أنطقها الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم باستماع الجن للقرآن وبأنهم قد أسلموا وقد تحولوا إلى دعاء إلى الله سبحانه وتعالى وسواء أن الشجر أخبرته إن كان صحت الرواية أو غير ذلك فجبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقينا لأن القرآن نزل قال كده جبريل نزل بقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره إن ربنا بيقول لك إن بعتنا لك مجموعة من الجن سمعوا القرآن فأسلموا قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه شوف أدب الجن سبحان الله ده جن بقى إيه جن مؤهل للإسلام لأن مش كل الجن كافر في منهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم السني ومنهم المبتدع زي شوف كنا طرائق قددا كل اللي احنا عايشينه في حياة الإنس هم عايشينه برضه ولكن في الخفاء وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن شوفوا أدب استماع القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا حدش يتكلم فلما قضي ولوا الله على كلمة ولوا ولوا إلى قومهم منذرين مجرد ما سمعوا القرآن من فم من أنزل عليه القرآن ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم جريوا على قومهم عشان يذكروهم بالله وعشان ياخدوا بإيدهم إلى مرضاة الله وإلى جنته ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا الله على الدعوة وعلى جمال الدعوة الله يا مصريين على جمال الدعوة الله يا مسلمين على جمال الدعوة وانا ما اخطأتش في اللفظ لما قلت في الاول الله يا مصريين لاني حزين حزين ان, إن اهل مصر يبقوا صفين اهل مصر عمرهم ما كانوا صفين اهل مصر طول عمرهم حتة واحدة طول عمرهم جسد واحد طول عمرهم عيلة دايما بحسها كده والله العظيم انا اما كنت يعني كل ما اسافر بره وارجع وانزل ارض مصر كده بحس ان انا دخلت بيت العيلة بحس ان انا في وسط اهلي في وسط بحس بالدفى والله العظيم يا جماعة سافروا أوروبا كده وسافروا أمريكا سافروا دول الغرب تحسوا أن أنتوا بردانين في عز الحر وحرانين في عز البرد هنا تحسوا أن أنتوا فرحانين في كل وقت صيف شتاء خريف ربيع ليه؟ قلوب قلوب كانت بتتصافح قلوب كانت بتحب بعض قوي ربنا يرجع لنا الزمن الجميل يا رب يا رب يرجع لنا زمن الحب والزمن اللي كان يبقى واحد ماشي كده فلما يقع يلاقي خمسين واحد بيشيلوه ويطبطبوا عليه واللي بيجيب له ميه واللي بيجيب له مش عارف ايه واللي يقول له فيك حاجه طب اقعد معاك طب اوديك مستشفى طب تيجي تقعد عندي شويه طب عايز فلوس طب طب طب طب اقول لك حاجه خد ال- ال- شويه دول يعني قرشين خليهم معاك يمكن عايز تركب ولا حاجه تبقى اوصلك هم دول المصريين والله العظيم شوف ف- ف- شوف ال- الجن بيقولوا ايه يا قومنا مع ان دول جن مسلمين وبيقولوا للجن التانيين دول كفار على فكره يا قومنا ما بيقولش يا كفار يا فسقه يا كذا لا لا لا، مش اسلوب دعوه شوف الجن اتعلموا الدعوه من يعني مجرد بس ايه انك تشوف النافي تتعلم منه دعوه والخلق في ساعتها على طول قالوا يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب اليم دايما حتى يا جماعه لما نكون عايشين في مجتمع اي مجتمع في الدنيا فيه المسلم وفيه الكافر فيه ال- ال- ال- المؤمن قوي قوي الم- ايمانه عالي وفيه اللي ايمانه اقل شويه في ال- المطيع وفي العاصي ده اي مجتمع في الدنيا مش مجتمعنا بس اي مجتمع في الدنيا لكن حتى في المجتمعات زمان ايام الانبياء عليهم الصلاه والسلام كانوا لما يكلموا قومهم اللي هم كفار مش هقول مثلا حتى ناس مقصرين لا ده يقولوا كفار كانوا يقولوا ايه يا قوم يا قوم دي للتحبيب يعني انا انا بقول لك يا قوم عشان اعرفك ان انا منك وانت مني فاسمع مني اسمع مني واقبل كلامي وما قبلتوش برضو يا قوم والى عاد اخاهم هودا اخاهم ده ده عاد الكفار وهود ده نبي خد بالك والى ثمود اخاهم صالحا ثمود دول كفار وصالح ده نبي خد بالك والى مدين اخاهم شعيبه هي هي كده هي كده أخوة الإنسانية مش أخوة العقيدة بس أخ في الإنسانية تخيل حضرتك فلما بتتعامل مع أخ في الإنسانية هو مش على دينك هو أخ في الإنسانية زي ما بيقولوا وفي ناس أنكرت إيه يعني إيه الكلام ده يعني إيه أخ في الإنسانية أنت هتفسد عقيدتنا ده القرآن يا حبيبي بيقول كده القرآن يا حبيب قلبي والله ده مش أنا أنا ما أقدرش أقول حاجة زي كده أنا ما أقدرش أتلاعب بألفاظ العقيدة ده القرآن بيقول وإلى عاد عدوا مين دول كفار نختلف انا وانت في دي لا طبعا ما نختلفش فعلا هم كفار طيب والى والى والى مدين اقام شعب مدين دول كفار ولا مش كفار طب وثمود كفار برضه صح كده ومع ذلك اخاهم هودا اخاهم صالحه اخاهم شعيبه خد بالك آه، مؤمن ال ياسين يا قوم اتبعوا المرسلين يا قوم آه، دول كفار دول قتلوا ثلاث رسل تخيل حضرتك يعني كذبوا ثلاث رسل ويقال ان هم قتلوهم كمان وقتلوا صاحب ياسين كمان ومع ذلك يا قوم يا قوم ليه للتحبيب لان احنا يعني محتاجين فعلا نتخلق مع بعض بخلق الاسلام محتاجين نتعامل مع بعض بشيء من الرقي محتاجين ان احنا ما يبقاش حياتنا كلها توك شو ولازم انا اللي انتصر ولازم انا اللي اطلع آه، آه، يعني صاحب الحق ويبقى انا اللي ليا كلمه يوم ما يحصل ان احنا نوصل لكده كل حاجه بتضيع انما اجمل حاجه ان احنا نعيش خلق الدين وخلق الاسلام يبقى ربنا سبحانه وتعالى يسر للنبي عليه السلام مجموعه من الجن فاسلموا ودي كانت الهديه الثانيه رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه وهتبدا رحله التكريم وهي رحله الاسراء والمعراج خدوا بالكم قبل ما نطلع فاصل رحله الاسراء والمعراج لم تكن للدعوة لم تكن لل- للدين نفسه وإنما كانت تكريم لشخص النبي نفسه يعني لم تكن لخدمة الدعوة بذاتها وإنما هي تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولو تلاحظوا هي رحلة الإسراء والمعراج كانت تقريبا يعني فترة الدعوة 23 سنة رحلة الإسراء والمعراج نقول مثلا إيه مع اختلاف العلماء نقول مثلا إيه بعد 10 سنين من الدعوة بعد 10 سنين ونص بعد إيه- قد إيه بالظبط في حدود كده يعني قول 10 سنين يعني قريب من منتصف الدعوة كأنها جت عشان تمسح جراح العشر سنين اللي فاتت وعشان تدينا خطة وخريطة ودفعة للنجاح في ال 13 سنة اللي جايين جاية في منتصف الطريق رحلة الإسراء والمعراج وعشان كده أختم بقى بالحتة الصغيرة ديت قبل ما نطلع فاصل القرآن أشار لرحلة الإسراء والمعراج أشار للإسراء في, في سورة وأشار للمعراج في سورة تانية خالص سبحان مع ان هي ايه هي رحله يعني رحلتين في رحله اسراء وبعدين معراج فقال جل وعلا عن الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير ده في ايه في اول سوره الاسراء وسمى السوره سوره الاسراء فذكر فيها ولم يذكر الاسراء فيها الا في ايه مش قد ايه ايه ايه يذكر فيها حادث الاسراء طب وحادث المعراج يذكره المولى عز وجل في سورة النجم قال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وأقف بس حتة صغيرة كده ما زاغ البصر وما طغى بيقول لك إن من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو وإنك على خلق عظيم إن في رحلة المعراج طبعا آيات يعني باهرة شافها النبي صلى الله عليه وسلم بين السماوات السبع كلها لحد سدرة المنتهى لحد المكان الذي تكتب فيه مقادير وصريف الأقلام والنبي لم ينظر إلى شيء إلا اللي جبريل قال له بص عليه ما زاغ البصر وما طغى ما رضيش يبص غير على الحاجات اللي كان جبريل يقول له بص يا رسول الله دي طب شوف ديت طب شوف ديت غير ذلك غض النبي بصره ولم ينظر إلا بأمر من الله عز وجل لجبريل عليه السلام نطلع فاصل ونبدأ رحلة الإسراء ولكن صلى على حبيبك
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما نكمل حلقة الإسراء حابب بس أذكر أسماء الفايزين بالموسوعة بموسوعة القصص الأستاذ أحمد جودة محمود الأستاذ أحمد جودة محمود والأستاذ صلاح منصور عبد الحميد والأستاذ صلاح منصور عبد الحميد الاثنين إن شاء الله يتوجهوا للمكتبة مكتبة الصفة في الأزهر ويستلموا الموسوعتين وأرجو الاستلام بيكون خلال أسبوع في ناس بتأخر وتروح بعد فترة كبيرة ربنا يحفظكم السؤال الجديد بتاع الأسبوع دوت كم مرة تم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة تم فيها شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة رقم واحد خمس مرات الإجابة رقم اثنين مرتين الإجابة رقم ثلاثة مرة واحدة طبعا اللي بيبعت بيبعت كالآتي بيبعت رسالة SMS برقم الإجابة برقم الإجابة يعني ما يقولش مرتين أو ثلاثة أو أربعة لما يقول الإجابة رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة بيبعت على رقم 95530 ويبعتها كالآتي بيكتب حرف جيم وبعدين يترك مسافة وبعدين رقم الإجابة الصحيحة على رقم 955 3 صفر وأول اتنين فايزين إن شاء الله يفوزوا بموسوعة القصص الإسلامي تسع مجلدات ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين وبالنسبة لموضوع الإسراء والمعراج يعني هتلاقوا كله في كتيب صغير كده كتيب صغير جدا بسيط اسمه الإسراء والمعراج نكمل بقى ونبدأ مع بعض رحلة الإسراء رحلة الإسراء قلنا حبايب قلبي إن هي كانت تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تأييد الدعوة نفسها وقلنا ان هي جت في منتصف تقريبا الفترة الدعوية لمسح جراح الماضي والبدء فترة جديدة وصفحة جديدة ودفع من أجل النجاح في الفترة التي تأتي القرآن أشار لحادث الإسراء أو رحلة الإسراء في سورة الإسراء وأشار إلى رحلة المعراج في سورة النجم كما ذكرت قبل ذلك الدرس الكبير من الإسراء والمعراج يا جماعة ان ربنا لا يسلم اولياءه لاعدائه ابدا قال جل وعلا كتب الله لاغلبن انا ورسلي مع ان بعض الرسل قتلوا او ذبحوا فهذا ليس خذلانا لهم ولم يتخلى عنه مولى عز وجل وانما اضاف اليهم مع مرتبة النبوة مرتبة الشهادة فيصبح نبيا شهيدا وده فضل من الله سبحانه وتعالى الحكمة من الإسراء ان ربنا سبحانه وتعالى بيطلع رسله على بعض المظاهر الكبرى لقدرته عشان القلب يمتلئ ثقة بالله ويقينا في الله هو يعني قبل كده ما كانش ممتلئ كان ممتلئ لكن ليزداد ثقة ويقينا في نصر الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل لا يخذل أولياءه ولا أنبياءه أبدا سبحانه وتعالى السؤال متى كانت رحلة الإسراء هتتعجبوا ويمكن بعض اللي قاعدين قدامي ربنا يحفظهم ويبارك في جميع المسلمين يا رب العالمين بعضهم يمكن يتعجب شوية ان رحلة الإسراء كانت امتى المعروف والمشهور عندنا كلنا ان هي كانت ليلة 27 رجب لكن ستفاجئوا هنا ان اهل العلم المعتبرين منهم من قال ان الإسراء كان في ذي القعده ومنهم من قال انه كان في رجب ومنهم من قال ان هو كان في ربيع الاول وبعضهم قال ان هو كان في شوال بل بعضهم كمان اختلف حتى في إيه إيه هو امتى بالظبط مش الشهر كمان لا ده بعضهم قال لك ده كان قبل الهجرة بست شهور وبعضهم قال لك لا ده كان قبل الهجرة بسنة وبعضهم قال لك ده قبل الهجرة بسنة ونص والحقيقة يا جماعة احنا ما يهمناش الاسراء كان امتى بالتحديد يعني ما يهمنيش هو 27 رجب ولا 15 شعبان ولا 7 شوال ولا امتى بالظبط انا يهمني الحدث نفسه مش عايز اشغل نفسي بتوقيته لكن بشغل نفسي بالحدث نفسه رحلة الاسراء ايه السبب اللي خلى كفار قريش يستبعدوا رحلة الاسراء لان فيها معجزة الوقت الزمن ان ازاي يق... يعني يذهب النبي صلى الله عليه وسلم او يسرى به من المسجد الحرام للمسجد الاقصى في جزء من الليل يعني ساعة أو أقل من ساعة تمام أو حتى ساعة ونص أو ساعتين وإحنا بنقطع أكباد الإبل ليها شهر كامل رايح وشهر كامل جاي يعني شهرين كاملين فإزاي دوت فمعجزتها معجزة هي الزمن صح كده لكن لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه سبحان وسبحان أنت لما تتعجب من شيء بتصدره بكلمة إيه سبحان الله صح كده ولا لا فهو صدر الآية بكلمة التعجب بكلمة سبحان الله ولا أقصد أن كلمة سبحان هي لفظ تعجب لكن هي لفظ تنزيه للحق سبحانه وتعالى عن كل النقائص والعيوب سبحانه وتعالى لكن قالها عشان هي كلمة الإنسان بيقولها حينما يتعجب فقال سبحان الذي أسرى بعبده خد بالك يبقى من الذي أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم الله الله من خلال أن أرسل له جبريل ومعاه البراق وأسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى خد بالك طيب ما دام أن الله عز وجل هو الذي أسرى به يبقى مقاييس الزمان والمكان مفيش صح كده لو قلنا سبحان الله لقد أسرى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وذهب إلى كذا اه يبقى كده تقضى على مقاييس البشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه نبي كريم وله معجزات لكنه في النهاية بشر إنما لما نقول ربنا اللي أسرى به فخلاص تنتهي الجدالات وتنتهي النقاشات لأن في النهاية هي معجزة لله سبحانه وتعالى في أن هو أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة وهو الذي أسرى به وما دام أن الله عز وجل هو الذي أسرى بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم يبقى لا مقياس لا للزمان ولا للوقت ولا للمكان سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بروحه ولم يقل بجسده وفي اللغة العربية عند علماء اللغة كلمة العبد تشمل الروح والجسد يبقى إذا الإسراء كان بالروح والجسد ولم يكن بالروح فقط دي حاجة تانية مهمة جدا تفاصيل الإسراء كان النبي نائما عند أم هانئ بنت أبي طالب رواية تقول لك إن هو جبريل جاله عند شعب أبي طالب ورواية تقول لك جاله عند أم هانئ ولا تعارض بين الروايتين لأن أم هانئ بنت أبي طالب بيتها أيضا عند شعب أبي طالب يبقى هو فعلا نفس المكان جاءه جبريل وشق السقف وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي نائما وأخذه إلى مكان البيت الحرام وهناك بدأ جبريل في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم الصدر هيتشق نصين ويطلع القلب ويفتح ويسكب فيه شيء كم مرة تم فيها شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم قالوا ثلاث مرات وهو طفل صغير عند حليمة السعدية التي كانت ترضعه والمرة الثانية عند بداية البعث من أجل أن هو يتلقى الوحي بقلب قوي وفي أكمل أحواله وقالوا المرة الثالثة في رحلة الإسراء والمعراج ليتأهب لمناجاة الخالق سبحانه وتعالى ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن شق الصدر كان مرتين مرة وهو صغير عند حليمة السعدية حينما كان يرضع هناك والمرة الثانية كانت في رحلة الإسراء والرواية الثالثة ديت رواية ضعيفة يبقى شق الصدر كم مرة يا جماعة مرتين جاء جبريل عليه السلام وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل صدره وقلبه بماء زمزم طب ليه مية زمزم ليه ما غسلش صدر النبي عليه السلام بمية من الجنة صح كده مش ده كان يعني سهل جدا قال لك لان مية زمزم اصلها من الجنة وزاد عليها الفضل بأن استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وشرب منها فازدادت بركة باستعمال النبي فكأنه غسله بماء هو من الجنة أصل من الجنة وزادت بركته بلمس النبي ومماسة النبي لماء زمزم يبقى في الوقت ده ماء زمزم كان بركته عظيمة جدا جدا فغسل جبريل قلب النبي وصدر النبي بماء زمزم خد بالك ثم جاء بطست من ذهب قد امتلأ إيمانا وحكما طب هو مش أواني الذهب دي في نهي عن استعمالها فالعلماء قالوا حاجتين الحاجة الأولى قالوا قد يكون ذلك قبل النهي عن استعمال أواني الذهب والرأي الثاني رأي معتبر جدا قالوا ده أمر خاص بالملائكة لأن الإناء أو الطفل اللي جه من الجنة ده ده من- من من- من ذهب ده ده أصلا دي أواني أهل الجنة ما أنت في الجنة الإناء من ذهب ومن فضة أواني أواني الجنة من ذهب ومن فضة فده شيء طبيعي جدا جدا وده خاص بالملائكة هم اصلا جايين من من الحاجه دي من الجنه بالطفل ده من الجنه ما فيهاش مشكله خالص من مره يعني فاذا بجبريل عليه السلام يشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويسكب فيه الايمان والحكمه الله طب ما قلب النبي عليه السلام كان مليء بالايمان والحكمه اي زاده ايمانا وحكمه صلى الله عليه واله وسلم فامتلأ قلبه حكمه وايمانا ثم بعد ذلك وبعدين ممكن واحد يسأل سؤال طب وإيه الحكمة من شق صدر النبي طب وشق صدره ليه هو جبريل ما كانش قادر يسكب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة والإيمان من غير ما يفتح صدره كان قادر طب ليه فتح صدره علشان يمتلئ قلب النبي عليه الصلاة والسلام زيادة في قوة اليقين إن إذا كنا هنفتح لك صدرك ويتشق قدام عينيك بلا مخدر وبلا أي شيء يذهب العقل وانت صاحي وشايف صدرك بيتفتح نصين والقلب بيطلع بره وبيسكب فيه الايمان واليقين وانت شايف ولا تشعر فده يعطيك قوه ويقين وثقه في انك انت قادر على كل التحديات القادمه بلا الم ان شاء الله بيقينك في الله سبحانه وتعالى جه جبريل بعد ما عمل عمليه شق الصدر وملء القلب ايمانا وحكمه جاء بالبراق البراق شكله ايه دابة حجمها قد ايه اولا لونها ايه البراق لونه ابيض لونه ابيض حجمه قد ايه اعزكم الله فوق الحمار واقل من البغل طب هو البغل مش هو الحصان لا مش الحصان هو نوعية منهم لكن هو غيره والدليل على ذلك قول المولى عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها فلو كان البغل هو الح... هو ال... هو ال... ال... ال- الخيل هو نفس يعني هو يعني هو نفس الفصيله بالملي هو هو نفس الفصيله بس مختلفه يعني هو هم فصيله كلهم واحده لكنهم مختلفين ده خيل وده بغيل وده حمار فالبراق دابه بيضاء ما بين الحمار وما بين البغل اكبر من الحمار اعزكم الله واقل من البغل يضع رجله او يضع او يضع قدمه عند منتهى طرفه دي الخطوه الواحده تخيل حضرتك لو انت في صحراء كده اخر بصرك يجيب قد ايه 20 كيلو دي الخطوه بتاعته خطوه الواحده مش قد ايه فبيقول لك يضع حافره عند منتهى طرفه بنص الحديث فجه يركب النبي عليه الصلاه والسلام والحديث رواه الترمذي بسند صحيح استصعب عليه البراق لم يمكنه من الركوب سيدنا جبريل تعجب قال له سبحان الله ما حملك على هذا ايه اللي خلاك تعمل كده ده جبريل بيكلم ايه بيكلم البراق بيقول له ايه اللي خلاك تعمل كده فوالله ما ركبك خلق قط اكرم على الله منه فارفض عرقا البراق حرق خجلا من النبي صلى الله عليه وسلم امال هو ليه استصعب على النبي وخد بالك ده حديث صحيح رواه الترمذي بسند صحيح امال ليه عمل كده مع النبي عليه السلام قال الامام السهيلي استصعب عليه لبعد عهده بركوب الأنبياء لو لأن كل الأنبياء كانوا بيركبوا البراق دوت خد بالك ده ما كانش خاص بالنبي بس صلى الله عليه وسلم لا ده كل الأنبياء كانوا بيركبوه سيدنا إبراهيم حج على ظهر البراق وذهب لبناء الكعبة على ظهر البراق وحمل آه، آه، هاجر وإسماعيل إلى ال- إلى إلى مكة على ظهر البراق وكل رحلاته ولذلك لا يقول لك إيه فجأة سيدنا إبراهيم في الشام فجأة سيدنا إبراهيم فين في مكة فجأة سيدنا إبراهيم في مش عارف فين طب هو كل ده فين لا في طيران ولا في كلام ده كله هو البراق البراق يعني يركب البراق وايه ما شاء الله خطوة 20 كيلو 30 كيلو خطوة الواحدة فبالتالي كان ممكن يوصلوا مثلا 2000 كيلو مثلا في قد ايه في 10 دقايق اقل من كده كمان ده البراق واخد بالك الشاهد في الموضوع ان بيقول لبعد ركوب الانبياء فهو بقاله فتره كبيره جدا ما حدش ركبه فاستصعب على النبي صلى الله عليه وسلم فلو افترضنا ان اخر واحد ركب براق مثلا سيدنا عيسى طب ما بين سيدنا عيسى وما بين سيدنا محمد مئات السنين فترة طويلة قوي والرأي الثاني وهو رأي أعجب إلى قلبي وأحب إلى قلبي إن أهل العلم قالوا استصعب على النبي صلى الله عليه وسلم تيها وفرحا بركوب النبي عامل زي ايه فاكرين حضراتكم حديث البخاري ومسلم لما النبي طلع هو وابو بكر وعمر وعثمان فوق جبل احد فجبل احد من فرحته وان من شيء الا يسبح بحمدي وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير سبحان الملك فكل شيء في الكون بيسبح بحمد الله فجبل احد حتى ورد حديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مروا قدام احد كده وقال للصحابه احد جبل يحبنا ونحبه الجبل الحجاره ده ليه احاسيس احنا بنحبه وهو بيبادلنا نفس المحبه فهو لما النبي طلع الجبل من شدة فرحته كان هيعمل مشكلة لأنه اهتز فخشي النبي أن يقع هو وأصحابه فضرب برجليه على الجبل وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان صديق اللي هو أبو بكر والشهيدان اللي هم عمر وعثمان ودي كانت بشرى باستشهادهم سبحان الملك فنفس الحكاية فألف البراق من فرحته بالنبي زي ما تقول كده ايه اتحرك كده بقى فرحان فلان ما عرفش يركبه ما عرفش يركبه ليه لان البراق كان فرحان بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ركب النبي عليه السلام البراق دقايق وكان في بيت المقدس وصل هناك ونزل وربط البراق في نفس الحلقة التي كان يربط بها الأنبياء يقال ان النبي هو اللي ربط البراق ويقال ان جبريل عليه السلام هو اللي ربط البراق مش هتفرق معانا المهم ان البراق اتربط في نفس الحلقة التي كان يربط فيها الانبياء دخل حبيبنا صلى الله عليه وسلم المسجد الاقصى بيت المقدس هو وجبريل دخلوا صلى ركعتين ثم بعد ذلك التقى بانبياء مجموعة من الانبياء دول طبعا احنا هنتعرف عليهم في رحلة المعراج وهقول لكم في رحلة المعراج يوم السبت اللي جاي مفاجآت والله العظيم فوق ما تتصوروا وهقول لكم ليه ربنا اختار الانبياء دول بالذات اشمعنى دول بالذات اشمعنى ما جابش معاه في رحله المعراج سيدنا نوح ولا سيدنا شعيب ولا سيدنا لوط ليه ولا سيدنا يعقوب و... و- يعني في انبياء معينه ما جوش ليه اشمعنى دول بالذات هعرفكم السر في الحلقه اللي جايه المهم التقى بالانبياء سلم عليهم يقال ان ربنا سبحانه وتعالى احيا له الانبياء دولت فيما عدا عيسى لان عيسى ما زال حيا يرزق صلى الله عليه وسلم لأن ربنا رفعه إلى السماء حيا وعمره 33 سنة وتوقف عمره هو عايش لكن سنه في الكبر ما يكبرش عن 33 يفضل كده لحد ما ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى كما في الحديث الذي رواه مسلم ثم بعد ذلك يعيش في الأرض سبع سنين ويحج وبعد كده يموت عند سن الأربعين ويدفن عليه الصلاة والسلام فيقال ان ربنا احيا للنبي صلى الله عليه وسلم كل الانبياء فيما عدا عيسى لانه كان حيا وما زال حيا ويقال ان التقى بارواحهم اما عيسى فالتقى به روحا وجسدا الرايين اراء للعلماء وخلاف بين اهل العلم المهم ان هو التقى بالانبياء واقيمت الصلاه واذا بجبريل عليه السلام هو بنفسه خد بالك النبي لم يتقدم النبي كان يقول يعني صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ما بفتخرش والله لأنه سيد المتواضعين ويقول إنه لا ينبغي لأحد أن يقول أني أفضل من يونس بن متى مع أن النبي عليه السلام أفضل طبعا من يونس بن متى عليه السلام يقينا أفضل منه بكثير بل إن النبي أفضل من كل الأنبياء بلا استثناء بلا ما بيشتتش لحد أبدا سيد ولد آدم ورغم ذلك كان شوف التواضع شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بجبريل عليه السلام لما شعر بخجل من النبي عليه السلام ان هو يتقدم خده من إيده جبريل عليه السلام وقدمه في القبلة وقام النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها رسالة من جميع الأنبياء بأن دينك نسخ كل الديانات التي قبلك إن الدين عند الله الإسلام وخد بالك اوعى تفتكر الأنبياء اللي جم قبل النبي جم بغير الإسلام جم كلهم بالإسلام ولكن في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا اختلفت الشرائع ولكن في العقائد وفي الديانة وفي الإسلام هو الإسلام هو الإسلام كل الرسل جاءوا بالإسلام بلا استثناء الشاهد في الموضوع ان بعد ما صلى النبي عليه السلام بالأنبياء خرج بره لقى جبريل والحديث رواه مسلم مستنيه بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن وقال له اختر يا محمد صلى الله عليه وسلم فاختار النبي اللبن فقال جبريل لقد اخترت الفطرة الفطرة يعني علامة الإسلام لأن والاستقامة لأن الخمر أم الخبائث أختم درس الليلة دي والحلقة القادمة نلتقي مع رحلة المعراج لكن أختمها بمسائل مهمة جدا في غاية الأهمية في مشاهد معينة شافها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء وفي مشاهد شافها النبي في رحلة المعراج طبعا المشاهد اللي شافها في رحلة المعراج أعظم بكثير ومشاهد عظيمة جدا مشاهد يعني حاجة مش والله العظيم رحلة المعراج يوم السبت اللي جاي حلقة فعلا ما تفوتكش ما تفوتكش هتسمع كلام ربما يكون بتسمعه لأول مرة حاجات عجيبة جدا ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء هقولها لك في عجالة سريعة رقم واحد وهو معدي ورايح على بيت المقدس مباشرة والحديث رواه مسلم قال مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر قال وهو قائم يصلي في قبري يعني قال أنا مريت على موسى في قبل ما ادخل على المسجد الأقصى كده على بيت المقدس ولقيته في قبره طب وشافه في قبره زي ده, ده مدفون أطلعه الله عز وجل على هذا الأمر زي ما ربنا هيطلعه على آيات عظيمة لقد رأى من آيات ربه الكبرى دي معجزة من معجزات النبي عليه السلام ربنا أطلعه عليه وهو في قبره مدفون وشافه في قبره وهو بيصلي دي مش صلاة تكليف دي صلاة تشريف وصلاة تنعم إن أحد الصحابة قال, قال, قال إيه قال اللهم إن كنت قد أذنت لعبد من عبادك في أن يصلي في قبري فأذن لي أن أصلي في قبري فلما دفنوه وبعد ما دفنوه ويقال ان هو بعد ما دفنوه حصل حاجة واحد رجع فتح القبر تاني فقال فوجدته قائما يصلي حاجة عجيبة جدا يعني شيء أغرب أغرب الخيال فإذا فالصلاة هنا ليست تكليف لأن خلاص انتهى التكليف بموت الإنسان ولذلك في أهل الجنة يلهمون التسبيح والتسبيح الجنة هناك إيه تكليف ربنا أمرنا بالتسبيح أبدا أنت تسبح يعني عارف ده من من من من جملة النعيم اللي ربنا بيكرمك فيه بيه في الجنة إن أنت تسبح زي الملائكة الملائكة لا تتكلف في العبادة ملائكة قيام وملائكة ركوع وملائكة سجود حتى إذا نفخ في الصور قام الملائكة الذين سجدوا منذ أن خلقوا وده كان قبل خلق آدم عليه السلام لحد يوم القيامة في سجدة واحدة ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فكانت السجدة دي كانت عبادة يعني مش مجرد بقى ان هو ايه ان هو بيفعلها تكلفا لا ده ده ده بيستلذ وبيتنعم بيتنعم بهذه بهذه السجده بيتنعم طب اختم بس بالمشاهد كده بسرعه كده ونتلقى اتصالات حضراتكم فاول حاجه شافها النبي وقرأ لكم بسرعه كده شاف سيدنا موسى وهو يصلي في قبره تاني حاجه مر على قوم يزرعون ويحصدون زرع وحصد وبعد ما يحصد يلاقي الزرع طلع لوحده تاني فسأل جبريل من هؤلاء قال هؤلاء المجاهدون عملهم ينمى إلى يوم القيامة كلما زرعوا الأجر كلما زاد الأجر وإيه وجرى عملهم كما هو رقم ثلاثة مر على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت دماغهم تتفتح وتعود مرة ثانية قال هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة دول اللي بيكسلوا يصلوا دول مش عايزين يقوموا يسجدوا لله سبحانه وتعالى رقم أربعة مر على قوم يأكلون لحما نيئا خبيثا لحم ني خبيث منتن ويتركون اللحم النضيج الطيب اللحم الطيب الحلال قال من هؤلاء قال هؤلاء هم الزناد يتركون الحلال الطيب ويذهبون إلى الحرام رقم خمسة مر برجل على جمع حزمة من الحطب جمع حزمة حطب خد بالك وهو مش قادر يشيلها وعايز يحطه في إياها واحدة تانية فقال من هذا جبريل قال هذا الذي عنده أمانة لا يؤديها وهو يطلب غيرها رقم ستة مر على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم كلما قرضت عادت كما كانت قال من هؤلاء قال هؤلاء خطباء الفتنة رقم سبعة مر بثور عظيم يخرج من ثقب إبرة صغير ويريد أن يرجع فلا يستطيع يخرج من ثقب الإبرة وعايز يرجع مش عارف فقال من هذا جبريل قال هذا رجل يتكلم بالكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع آخر حاجتين مر بقوم بطونهم أمثال البيوت البطن قد البيت كلما نهض أحدهم خر على يعني على على وجهه فقال هؤلاء الذين يأكلون الربا جبريل بيقول له هؤلاء الذين يأكلون الربا بطونهم أمثال البيوت ربنا يعافينا يا رب آخر حاجة مر على قوم مشافرهم مثل الإبل مثل الإبل المشفر بتاعه قد عامل زي الإبل يلتقمون حجرا فيخرج من أسافلهم ربنا يعافينا ويعافيكم قال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى دي كانت مشاهد الإسراء ونلتقي يوم السبت اللي جاي إن شاء الله مع مشاهد المعراج ورحلة المعراج العظيمة اللي فيها بقى مفاجآت عجيبة جدا نتلقى اتصالات حضراتكم آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا أهلا بيك يا شيخ محمود وبارك الله فيك على الطرح الطيب الجميل ده الله يستر حضرتك ربنا ويبارك يجعله فيك.
في ميزان حسناتك يا رب آمين.
ويهديك إلى الطيب من القول كمان وكمان آمين يا رب عندي العالمين.
سؤال يا شيخ محمود اتفضلي يا أختي الفاضلة بس في رحلة المعراج الحبيب صلى الله عليه وسلم نعم.
شم رائحة طيبة نعم.
وعندما سأل جبريل عليه السلام أخبره أنها ماشطة ابنة فرعون نعم.
أو أبنائها نعم.
وسؤالي هل يجوز لي أن أتخذها قدوة لمتانة وقوة عقيدتها رج- رغم وجود قمم صالحات وهل بشراها في الدنيا لمزيد من التثبيت أن أنطق الله رضيعها وقال اثبتي يا أمي إنك على الحق نعم، نعم.
وبشرها في الآخرة نعم.
تلك الرائحة الزجي- الزكية وهل بلاؤها أشد من بلاء أم موسى وأبو طالب خفف عنه العذاب وتلك رحمة فالنار ده